الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة حقيقة الناس زي ما بيتفاوتوا في الدنيا في مسائل الطاعة والقرب من ربنا يوم القيامة برضو هيتفاوتوا في الدرجات والمنازل في الجنة وكل لما تكون عايز تقرب وتعلى لازم تقرب وتعلى أيضا في الطاعة اللي هتغرسه هنا هتلاقيه هناك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له واسجد واقترب عايز تقرب أكتر وتعلى أكتر في درجات الجنة فلازم تكون مقرب أكتر وساجد في الدنيا وعابد في الدنيا ومطيع لله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما انت عايز بقى وانت اللي تحدد براحتك قرب أكتر واجتهد أكتر عشان تاخد ثواب أكتر النهاردة هنعرف أربع حاجات أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة وآخر واحد هيخش الجنة ومين صاحب أعلى وأعظم منزلة في الجنة هنعرف الأربعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الأولاني رواه مسلم عن المغيرة ابن شعبة أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة يا رب أنا عايز أعرف أقل واحد في الجنة هيبقى عامل إزاي فقال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيروح يقرب من الجنة فيسمع أصوات الناس وهم بينعموا في الجنة فيخيل إن الجنة خلاص اكملت مين قال الكلام ده ده الجنة يا جماعة هتتملي بأهل الجنة وهيفضل فيها مكان وربنا يخلق للجنة خلقا آخر يملى به الجنة وده هيأتي معانا إن شاء الله حينما نتحدث عن مساحة الجنة وجمال الجنة فالشاهد في الموضوع أن الرجل يخيل إليه يعني ده مش حقيقي يخيل إليه أن الجنة ملأ فيقول يا رب كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فربنا بيقول له أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فالراجل يفكر كده يلاقي ده حاجه كبيره قوي يقول له رضيت يا رب فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله في المرة الخامسة يقول له رضيت يا رب يعني عايز يقول ده كتير جدا عليا فيقول جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله يعني هو قال له هليك خمس مرات قد ملك ملك من ملوك الدنيا لا وكمان عشرة أمثالي يبقى خمسين ضعف ملك ملك من ملوك الدنيا وفوق ده كله قال ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فقام سيدنا موسى تعجب قال رب هذا أدناهم ده أقل واحد في الجنة ياخد قد ملك ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة ده, ده أقل واحد فيهم قال فما أعلاهم لما ده أدنى أهل الجنة فما أعلى أهل الجنة فيقول جل وعلا أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر عايز يقول له يا موسى عليه السلام مهما قلت لك مفيش عقل بشر على وجه الأرض ممكن يتخيل النعيم اللي أنا ممكن أعطيه لأعلى أهل الجنة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر في رواية تانية عند مسلم أيضا إن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة منزلة أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها يا سبحان الملك يعني هيدوله الدنيا دي كلها وقدها عشر مرات يعني 11 قد 11 مرة قد الدنيا ده يا جماعة أقل واحد في الجنة بالله عليك ده يستحق إن إحنا نزعل مع بعض عشان فلوس وعشان دنيا وقواضي مرفوعة على ناس في محاكم وخلافات بين بين ناس يعني قرايب وأرحام وبين أهل وبين آباء وبين أبناء ومشاكل بين عيلة واحدة وأسرة واحدة علشان دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ويوم ما ربنا يكرمك وتخش الجنة لو كنت أقل واحد في الجنة ليك قد الدنيا دي كلها 11 مرة حضرتك متخيل لو ان ليك في الجنة قد المكان الجميل اللي احنا اللي الكاميرا جايباه المكان الحلو اللي احنا عايشين فيه ده ده الواحد لو ليه قد الحتة دي بس في الجنة يقول يا رب كفاية وحلو ورضا ورحمة وجمال ونور امال لما يكون لك قد الدنيا كلها 11 مره وانت ادنى اهل الجنه طيب احكي لنا بقى قصه اخر واحد هيخش الجنه مش انا اللي احكيها ده حبيبه ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث ايضا رواه مسلم عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال آخر من يدخل الجنة الراجل ده كان يسق... دي قصة جميلة جدا في غاية الروعة قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط وانت عارفين الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر حاجة صعبة جدا يعني قال آخر من يمشي على الصراط رجل آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة يعني ايه الكلام ده يمشي على الصراط شوية ويقع شوية والنار تلسوع شوية ليه هو الصراط فين الصراط منصوب فوق متن جهنم خد بالك وعايز تعرف حجم الصراط لا يخطر على قلب بشر واذكر لك حديثين في عجاله سريعه يوضح لك قد ايه الصراط كبير جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه مسلم ان المولى عز وجل ينادي على ادم يوم القيامه يقول يا ادم أخرج بعث النار يعني نصيب النار فيقول يا ربي وما بعث النار يقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة سبحان الله طبعا ده قبل بدء الشفاعات حديث الثاني رواه مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد الدرس الواحد في حجم جبل أحد وسمك جلده أربعون ذراعا أو سبعون ذراعا على اختلاف الروايات ومجلسه من جهنم وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة حجم الكافر الواحد بالأحاديث الصحيحة حجم الكافر الواحد في النار ما بين مكة والمدينة يعني حجمه 450 كيلو متر شوف تخيل حضرتك فلما تضيف الحديث ده للحديث ان يدخل النار يوم القيامة من كل 1999 واحد بس في الجنة لما تضم الحديثين لبعض وكل ده في النار وفوق النار الصراط تعرف ان حجم الصراط لا يخطر على قلب بشر فالراجل ده ماشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة يقع مرة وتسفعه النار مرة يعني تلسوعه النار مرة فإذا ما مر من على الصراط طبعا بعد آلاف السنين فإذا ما مر من على الصراط خرج بقى من الصراط ينظر إلى النار يعني يتدور كده ويبص لها ويقول تبارك الذي نجاني منك الحمد لله ده ربنا نجاني وعديت منك والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين وده مين يا جماعة ده آخر واحد هيخش الجنة بيقول يا رب ده أنت اديتني حاجة ما اديتهاش لحد لا من الأولين ولا من الآخرين فإذا ما خرج من على الصراط يعني اللي هو كان فوق نار جهنم يغرس الله له نخلة نخلة شجرة من الذي يغرسها مالك الملك وملك الملوك فإذا رأى الرجل الشجرة يقول يا رب أدنني من تلك الشجرة يا رب قربني من الشجرة ديت يا رب فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول جل وعلا ألا إن أدنيتك من تلك الشجرة لا تسألني شيئا غير ذلك يقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربه المولى عز وجل من تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم يغرس المولى عز وجل له شجرة أخرى أجمل وأبهى من الشجرة الأولى فيصرخ العبد يا رب أدنني من تلك الشجرة قربني منها فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول العبد فيقول المولى عز وجل عبدي ما أغدرك انت مش لسه مدي العهد دلوقتي بتقول وعزتك وجلالك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فربنا يقربه من الشجره الثانيه بعد ما قربه من الشجره الثانيه هتحصل مفاجاه كبيره ايه هي المفاجاه ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفنا الرجل بعد ما عدى من على الصراط يا جماعة وأهوال ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويعدينا من على الصراط على خير بعد ما عدى من على الصراط ومن على النار وبص الناحية الثانية قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين ربنا غرس له شجرة قربوا منها راح غرس له شجرة ثانية أجمل من الأولى قال له يا رب قربني منها فلما ربنا قربه من الشجرة الثانية غرس له شجرة بس في موقع زي ما بيقولوا كده استراتيجي الشجرة الثالثة دي فين يا جماعة على باب الجنة الله شوف احنا قاعدين دلوقتي في المنظر الجميل ده بنقول الله على الجمال والمنظر والهواء والشمس والشجر وال- والميه حاجه حاجه خياليه فتخيل ان الشجره ديت مغروسه على باب الجنه فاذا ما اقترب العبد وراى تلك الشجره فقال يا رب اللهم قربني من هذه الشجرة أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من ماءها فيقول جل وعلا عبدي ما أغدرك ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك والنبي يبتسم ويقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربوا من الشجرة فلما يقربوا من الشجرة الثالثة يسمع صوت نعيم أهل الجنة هم جوه بقى ما شاء الله في الأشجار والأنهار وال- وال- وال- والخض- وال- والخضرة والثمار و- والحور العين فيقول يا رب يا رب فيقول له، ماذا تريد يا عبدي يقول له يا رب أدخلني الجنة خلاص بقى أنا مش عايز أي حاجة أنا بجيب من الآخر يا رب دخلني الجنة فيقول جل وعلا اسمع الكلمة الحلوة ديت عبدي ما الذي يصريني منك ايه يصريني ديت أي ما الذي يرضيك حتى ينقطع السؤال بيني وبينك يعني عايز أقول له إيه إيه اللي يرضيك بقى عشان ما تطلبش حاجة بعد كده أترضى ده ربنا بيقول له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها شوف في الدنيا كان بيتخانق مع أخوه على 100 جنيه و50 جنيه وعلى آه، آه، طبق كشري وحاجات كده فاهم ازاي؟ لا ده بيقول له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فالعبد كده ايه هيروح مكشر بقى هيكشر ليه ده ربنا بيقول له خد الدنيا هيكشر لانه ظن ان ربنا بيستهزأ بيه فيقول له اتهزأ بي او اتسخر مني وانت رب العالمين بقى معقول يا رب انت هتديني الدنيا كلها ومثلها معها وانا اخر واحد خارج من النار فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بيقول له هو في حد هيمنعني من أن أنا أديك الدنيا ومثلها معها هديها لك فيعطيه الدنيا ومثلها معها ده آخر واحد هيدخل الجنة طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة الراجل ده بعد ما خرج من النار كده من على الصراط ليه ربنا ما دخلوش الجنة مرة واحدة واداله الدنيا ومثلها معها قال لك لأنه لسه خارج من هول النار ومن عذاب النار ومن لفح النار وهو فوق الصراط وبعدين ده النبي قال وتسفعه النار مرة ده عمال بيتلسع من النار بقاله آلاف السنين ليه ربنا ما دخلوش الجنة مرة واحدة لأنه لو دخل الجنة مرة واحدة لمات من هول المفاجأة وأهل النار وأهل الجنة لا يموتون خالدون مخلدون فيها أبدا فربنا تدرج معاه في اللذة شجرة وبعدها شجرة أحلى من الأولى وبعدها شجرة أحلى من الاتنين على باب الجنة وبعدها خش الجنة وبعدها خد قد الدنيا ومثلها معها وانت في الجنة فده من رحمة ربنا أنه تدرج مع هذا العبد في رواية تانية جميلة جدا جدا أيضا عند مسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهي رواية مضحكة ولذيذة جدا رواها مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة قالوا من هو يا رسول الله قال رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة وأت- ويدخل أهل النار النار فيقال له اعرضوا عليه يقول المولى عز وجل للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخلوا كبارها يعني عرفوه الذنوب الصغيرة اللي هو ارتكبها كلها وما تعرضوش عليه ولا ذنب من الذنوب الكبيرة التي ارتكبها فالملائكة تعرض عليه صغار الذنوب ويقول له جل وعلا عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا يقول له بلى يا رب اه عملت وعملت كذا وكذا وكذا ايوه عملت يا رب وعملت كذا وكذا فاذا عرضت عليه صغار الذنوب خد بالك وظن العبد انه من اهل النار واذا بالحق جل وعلا يامر الملائكه ان تبدل له مكان كل سيئه حسنه يقول- يقولوا له في الاخر شفت كل الذنوب الصغار اللي انت عملتها دي كلها بالملايين اه شفتها اتقلبت حسنات فهنا يقول العبد رب ان في ذنوبا آه، لم ارها في هذه الصحيفه يعني عايز اقول له ايه ما دام بقى الذنوب الصغيره دي اتقلبت لحسنات لا ده في شويه في شويه كبائر بقى زي الفل اللي عاملها يا ريت تجيبها لي هي كمان وتقلبها لي حسنات فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم يبقى عرفنا أدنى أهل الجنة ورد في حديث ان ربنا يقول له اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ولك ذلك ومثله ومثله ومثله خمس مرات وفي الاخر قال له وعشرة امثاله يعني قد خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا وفوق ده كله كمان قال له ايه ولك ما اشتهت نفسك يعني انت خدت قد خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا وممكن تقول يعني ولك ما اشتهت نفسك طب انا يا رب نفسي بتشتهي ان انت تديني قال قد اللي اديتهولي ده مليون مره لك ذلك لانك بتطلب من الغني سبحانه وتعالى وفي الروايه الثانيه ان ادنى اهل الجنه ليه قد الدنيا 11 مره واخر اهل الجنه له الدنيا ومثلها معها سبحان الملك طيب أعلى الناس منزلة يوم القيامة معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى عز وجل قال لموسى عليه السلام أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر دول أعلاهم في الجنة لا أنا أقصد الشخص نفسه في واحد بس هو ليه أعلى منزلة في الجنة ودي محتاجة كلام النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس منزلة يوم القيامة في الجنة هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع لقول المولى عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله اللي هو سيدنا موسى ورفع بعضهم درجات اللي هو سيدنا محمد وده تفسير مجاهد مجاهد رضي الله عنه وأرضاه في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي لما سلم على سيدنا موسى عليه السلام ثم جاوز سيدنا موسى إلى السماء التي تليها فبكى موسى عليه السلام وقال رب لم أظن أبدا أن ترفع علي أحدا من البشر فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماء السادسة والسابعة حتى وصل إلى سدرة المنتهى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم أمال إيه أعلى منزلة في الجنة؟ أعلى منزلة في الجنة يا جماعة اسمها الوسيلة احفظوا الاسم ده اسمها إيه الوسيلة إيه الدليل على الموضوع دوت حديث رواه مسلم عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول بيقول الله أكبر والله أكبر آه بيقول كذا بيقولوا زي بالظبط ماشي الا بس في حي على الصلاح على الفلاح تقولوا لا حول ولا قوه الا بالله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا وبعدين ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم ولكنه سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل المولى عز وجل الوسيلة للنبي وهي أعلى منزلة في الجنة فإذا سألنا الله الوسيلة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلا هيقول اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته لو قال كده تحل له شفاعة النبي يوم القيامة فيشفع له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أدينا ذكرنا لحضراتكم من خلال يوم في الجنة أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة وأعلى الناس منزلة في الجنة صلى الله عليه وسلم من الآن فصاعدا ومن النهاردة حدد موقعك من الجنة عايز تكون فين في أدنى أهل الجنة خلاص خليك أدنى الناس طاعة واكتفي بالفرائض فقط أما إن كنت تريد أن تكون من أعلى الناس درجة في الجنة اجتهد على قد ما تقدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة لما قال له سل شيئا يا ربيعة قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لا تسجد, لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة جمعني الله وإياكم في أعلى درجات الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته